نبيه الكريم يا الله بكلام مبارك عظيم
حديث قدسي قويم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذا الشهر الكريم كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وكل عام وأنتم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب وربنا يجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى اللهم أمين يا رب العالمين حقيقة فكرنا السنة دي نقدم لكم إيه فلقينا إن أفضل حاجة نقدمها لكم السنة دي برنامج من روائع الأحاديث القدسية والأحاديث القدسية بيكون المعنى من عند المولى عز وجل واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنلتقي مع مجموعة وباقة جميلة في غاية الروعة من الأحاديث القدسية الحديث الأولاني هنلتقي معاه الليلة دي اللي هو حديث أولياء الله عز وجل الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة أن المولى عز وجل قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته خذ الخير كله بقى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ده الحديث القدسي على بعضه تعالوا نفصل ونبدأ في تفسير هذا الحديث ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم المولى عز وجل بيوضح ان في ناس هم أولياء الله عز وجل أكيد كل واحد فينا وأكيد كل واحدة بتتمنى وكلنا بنتمنى ان احنا نكون أولياء الله عز وجل لكن لو كان المولى عز وجل حدد أولياءه بأسماء معينة كانت تبقى مشكلة إن المولى عز وجل بيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منهم يا ربي لو كان قال زيد وفلان وعمرو وفلان وفلان كانت هتبقى مشكلة إنما ربنا ذكرهم مش بالأسماء وإنما ذكرهم بالصفات بالإيمان وبالتقوى فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون شيء جميل قوي يبقى بتحقيق الإيمان وتحقيق التقوى حضراتكم تقدروا تكونوا أولياء لله سبحانه وتعالى يبقى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أركان الإيمان الستة وكانوا يتقون بفعل الأوامر واجتناب النواهي شيء جميل جدا لأن في ناس بيظنوا ان الايمان هو فقط ما وقر في القلب لا ده الايمان شيء يعني ما وقر في القلب وصدقه وصدقته الجوارح يبقى الايمان شيء في القلب وان الايمان يكون بربنا سبحانه وتعالى يجعل الايمان في قلبك ثم قول باللسان يبقى يبقى تصديق بالجنان اللي هو في القلب وبعدين وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان ومحال ان احنا نخرج العمل من مسمى الايمان والا ده بقى بيسموه الارجاء الارجاء ان هو حضراتكم ممكن واحد يقول انا الحمد لله مؤمن وقلب ابيض وزي الفل لكن لا بصلي ولا بصوم ولا ليه علاقه بالطاعه ده اسمه ارجاء انما الايمان هو زي ما قلنا كده تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان ولذلك كل الايات التي ذكرت الايمان ذكرته مقرونا بالعمل الصالح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يبقى لابد من إيمان وعمل صالح تقول لي قلبك ما شاء الله مليان بالإيمان والتوحيد واليقين والتوكل و... وكل هذه الأمور الجميلة لكن لا بصلي ولا ليه علاقة بالطاعة يبقى الإيمان في قلبك ناقص يبقى في مشكلة عندك عشان كده أولياء الله عز وجل عندهم أعمال صالحة عندهم ما شاء الله عندهم إيمان إيمان بالأركان الستة وعندهم تقوى بيفعلوا الأوامر اللي ربنا أمر بها واللي أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم لأن النبي لا يأمر إلا بشيء أمر به المولى عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله يبقى طاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون جميل قوي طيب ايه الثواب وايه الجزاء وايه الثمره الجميله لهؤلاء الاولياء اللي هم الذين امنوا وكانوا يتقون يقول جل وعلا لهم البشرى فين يا ربي في الحياة الدنيا وفي الآخرة بشرة الحياة الدنيا حاجات عظيمة جدا إن ربنا يجعل لهذا المؤمن في قلوب المؤمنين ودة الناس تحبه تثني عليه يبقى ليه مودة في قلوب الناس يبقى لي ربنا يكرمه بالرؤية الصالحة التي تكون تثبيتا له خصوصا في زمن الفتن إن ربنا سبحانه وتعالى يهيئه وييسر له العمل الصالح كما قال أحد السلف إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك مكانك ومك- ومكانتك وقيمتك وقدرك عند ربنا سبحانه وتعالى في العمل اللي أنت بتعمله في إنسان ربنا أقامه في الخير وفي الطاعة وفي الدعوة إلى الله وفي العبادة وفي عمل الخير ومساعدة الناس و- و- وخدمة المجتمع وخدمة البلد وخدمة الدين هو ده مقامه عند ربنا وفي إنسان عياذا بالله أقيم في المعصية وفي تخريب البلاد وتخ- و- و- وحرب الدين إلى غير ذلك هو ده برضه مقامه عند ربنا سبحانه وتعالى فإن كان ربنا أقامنا اللهم لك الحمد في طاعة ده مقامنا عند ربنا سبحانه وتعالى استخدمنا الآن واستعملنا كرجل داعية وكمخرج آه، أخ فاضل ومصورين وقناة بتقدم خير ده مقامكم عند ربنا سبحانه وتعالى يبقى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الآخرة بقى بثلاث حاجات أول حاجة البشرى عند الموت كما قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إيه اللي يحصل لهم يا رب قال تتنزل عليهم الملائكة ده عند الموت بقى ألا تخافوا ولا تحزنوا ما تخافوش من اللي جاي كله خير بفضل الله سبحانه وتعالى ولا تحزنوا على فوات الدنيا دنيا ايه اللي انت حزنان عليها ده الدنيا لو كنت فتك يعني كنت فت فت فيها او تركت فيها القصور والشاليهات والسيارات والمصانع وكل متاع الدنيا ده كله ما يساوي عند الله جناح بعوضة قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا مش ما تملكه أنت فقط الدنيا كلها لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء يقول صلى الله عليه وسلم ما الدنيا كل الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع لا قيمة للدنيا عند المولى عز وجل وإلا فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الآخرة والجنة إلا لمن أحب الله أكبر يبقى إذن أول بشرى يبقى إذا إن الذين آمنوا إن الذين آم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبعدين وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى دي أول بشرى في الآخرة البشرى الثانية في القبر ينزل القبر بعد ما يجاوب على الثلاث أسئلة من الذي يثبته في تلك الأسئلة الله سبحانه وتعالى والله لو كان واحد واخد سبعة دكتوراه ويعيش على غير طاعة الله لن يستطيع أن يجيب على تلك الأسئلة البسيطة اليسيرة من ربك ما دينك من نبيك صلى الله عليه وسلم ولو كان إنسان أمي لا يعرف الكتابة ولا القراءة لكنه عاش على طاعة ربنا سبحانه وتعالى الله يثبته ويجيب على تلك الأسئلة في القبر يقول المولى عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يبقى إذن يبشر في القبر ويثبت في القبر وبعد كده حينما يجيب على تلك الأسئلة يقول جل وعلا صدق عبدي فأفرشوه من الجنة الله أكبر هو نايم قدامنا على تراب لا مش هيبقى لا تراب ولا رمل ولا الكلام ده كله فأفرشوه من الجنة وبعدين وألبسوه من الجنة ما ينفعش يبقى الفرش اللي تحتيه من الجنة وهو لابس الأكفان بتاعته لا وألبسوه من الجنة وبعدين وافتحوا له بابا إلى الجنة وقبل ذلك يفسح له في قبري آه، آه، سبعين ذراعا في سبعين ذراعا ده أقل واحد من المؤمنين والتاني بقى اللي هو من أعلى درجات المؤمنين اللي هو يفسح له في قبره مد البصر عشرين تلاتين كيلو يا شيخ محمود ده كلام مش معقول ما احنا بنفتح القبر ما بنشوفش الكلام دوت أقول لك القبر كما قال حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم القبر أول ما منازل الآخرة وأمور الآخرة اوعى حضرتك تقيسها بالمحسوسات اللي احنا عايشينها دلوقتي لأن مقاييس الآخرة غير مقاييس الدنيا بالمرة خالص لا يمكن أن تقاس بمثل هذا في الآخرة يوم القيامة خمسين ألف سنة ومع ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمر يوم القيامة على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر والحديث رواه الحاكم بسند صحيح يبقى إذا مقاييس الدنيا غير مقاييس الآخرة ممكن اتنين يبقوا مدفونين في قبر واحد ودوت مؤمن ودوت مش مؤمن أو دوت مطيع ودوت عاصي ويكون للأولاني القبر نفسه روضة من رياض الجنة ويكون للتاني اللي هو جنبه في نفس القبر حفرة من حفر النيران ونار دوت ما توصلش لجنة دوت وجنة دوت ما توصلش لنار دوت وكل ذلك بقدرة الخالق سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ده انت في النوم بتبقى نايم وبعدين وانت نايم كده وممكن يكون اخوك نايم جنبك وتقوم من النوم تقول ما شاء الله على الرؤيه الجميله الحلوه دي ما شاء الله شفت نفسي داخل الجنه وباكل من اشجارها وانهارها وقاعد مع الحوراء وقاعد بتمتع في الجنة واللي جنبك قام قال أعوذ بالله شفت نفسي في رؤية داخل النار رؤية في الدنيا فما ظنك بأمور الآخرة لا تقاس أمور الدنيا على أمور الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى البشرة الثانية في القبر والبشرة الثالثة يوم القيامة حينما يؤذن للمؤمن بدخول الجنة حينما يحاسب حسابا يسيرا حينما يأخذ كتابه بيمينه حينما يثقل ميزانه بالإيمان والعمل الصالح والتوحيد حينما يرضى المولى عز وجل عنه ويقول لملائكته أدخلوه الجنة حينما يمر من على الصراط حينما يمر من على القنطرة حينما يلقى النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم ويشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا حينما يأتي عند باب الجنة ويجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستفتح لدخول, لدخول الجنة فيدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون في صحبة النبي والصحابة في الفردوس الأعلى بشريات بعد بشريات يبقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بشريات لا يعني لا آخر لها ولا أول لا أول لها ولا آخر بشريات بعضها فوق بعض وأنت في الجنة وربنا يجمعنا في الجنة كل يوم في لذة بل مش كل يوم ده أنت كل ساعة بتنتقل من لذة للذة أعظم كل ده لا يكون إلا لأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون ده يخلينا نكون حريصين جدا على أن احنا نكون من أولياء الله على أن احنا نكون مطيعين لربنا سبحانه وتعالى اللي احنا لما نسمع في أي آية قرآنية يا أيها الذين آمنوا قال ابن مسعود فأصغي لها سمعك فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه لابد أن أنت تكون دائما قلبك حي بينبض بالإيمان بينبض بالطاعة شعارك دائما سمعنا وأطعنا شعارك دائما في عند عندما ينهاك المولى عز وجل عن معصية سمعنا وانتهينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من الخيرة من أمرهم يبقى إذا أنا عبد لله سبحانه وتعالى اللي يؤمرني بيه أنا بطيع واللي ينهاني عنه أنا بطيع واللي يقدروا عليا فأنا راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يجمعنا وإياكم على الخير وربنا يجعلنا وإياكم من أولياء الله عز وجل والحمد لله لم يذكروا بالأسماء وإنما ذكروا بالصفات ربنا يا رب يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والتقوى الذين هم أولياء الله عز وجل هنكمل شرح الحديث القدسي من عاد لي وليا اللي هو بعنوان حلقة أولياء الله عز وجل نكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله الله الله يا الله مولانا رؤوف رحيم يا الله أوحى لنبيه الكريم يا الله بكلام مبارك عظيم حديث قدسي قويم ألقاه النبي الهادي يا الله وصانه رب العباد يا الله